صندوق الدنيا هاي
منوما دنيا دنيا صندوق الدنيا عصري رمى دنيا دنيا صندوق الدنيا عصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري منوما دنيا دنيا صندوق الدنيا عصري رمى دنيا دنيا صندوق الدنيا عصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري لو تفهم كل أصلي أوهب لك نص عصري واكتب لك الوصية على جناح الحمام ويتفرج يا سلام لو يتفرج يا سلام رمى دنيا دنيا صندوق الدنيا عصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصري رمى دنيا دنيا دنيا صندوق الدنيا عصري الصورة من أمريكا والصوت من جوا مصر لو تفهم كل أصلي أوهب لك نص أصلي واكتب لك الوصية على جناح الحمام ويتفرج يا سلام لو يتفرج يا سلام الشحاتين
شوف عندك يا سلام لما اتفرج يا سلام على فرقة بوغان ماشي جوا الزحام شوف عندك يا سلام لما اتفرج يا سلام على فرقة بوغان ماشي جوا الزحام حطبنا والربابة والرد على الكلام ده شحات بلدنا عادات والإدام عالطبلة والربابة والرد على الكلام يا شحات بلدنا عادات والإدام لو كل بق كلمة هتلاقوا البر عام واتفرج يا سلام لمع الفرقة يا سلام الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر واللعنة دونها ضرا للقلب الصخري الحجري الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر واللعنة دونها ضرا للقلب الصخري الحجري فيما الإحسان وحتى في قوم أكلوا أقواما فيما الإحسان وحتى في قوم أكلوا أقواما في السحت وفي الباطل عاما وسنينا بصدور القهر أطلعت الكيل عسادا والجوع يبشر بزيادة قد فات الكيل عسادا والجوع يبشر بزيادة والهم لحاف ووسادة يقلقنا إلى عاد الفجر
الحمد لرب المقتدر آه.
يا طرة للقلب الصخري الحجري
قد كان الناس إذا شبعوا طعموا المحروم كما طبعوا قد كان الناس إذا شبعوا طعموا المحروم كما طبعوا ويوم تراهم قد تبعوا بدون التخزين أو الحذر فقير القوم إذا جاع وجميع أزال قد باع ففقير القوم إذا جاع وجميع أزال قد باع لا يجد العون إذا ضاع بل يسمع لوما كالصبر الحمد لرب المقتدر وسلام الله على البر الحمد لرب المقتدر وسلام الله على البر واللعنة نهدي يا طر للقلب الصخري الحلم
وغني القوم ومولاهم لا يمنح شيئا إياهم وغني القوم ومولاهم لا يمنح شيئا إياهم غير الترحيب برؤياهم يوعى والجوع أبو الكفر
ويضيع الحب المكنون ويشيع الحقد المجنون ويضيع الحب المكنون ويشيع الحقد المجنون ويزاع السر المدفون بفضيحة سكان القصر الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر واللعنة نهديها ترا للقلب الصخري الحجري
سبحان الله أيا بلدي قد زاد القهر على جلدي سبحان الله أيا بلدي قد زاد القهر على جلدي فإذا لم نعف ولم تردي سأموت غريقا في قهري
نشط إن من العيش بثوب الفقر من الخيش نشط إن من العيش بثوب الفقر من الخيش والسيد يمشي بالجيش مزهوا في ثوب الفقر الحمد لرب المقتدر صلاة الله على البدر الحمد لرب المقتدر وصلاة الله على البدر واللعنة نهديها ضرا للقلب الصخري الحجري
قد قالوا سلاما ورخاء فالخير إلى الناس تراءى قد قالوا سلاما ورخاء فالخير إلى الناس تراءى فازدادوا غلاء كثرا لكرهنا أقواس النصر والنصر
الزورة
شوف عندك يا سلام لم واتفرج يا سلام فزورة قرعوية من إنتاج النظام شوف عندك يا سلام لم واتفرج يا سلام فزورة قرعوية من إنتاج النظام سمك لبن طماطم بصل عسل سخان مساوي حزب حاكم وأكل انسجام سمك لبن طماطم بصل عسل سخان مساوي حزب حاكم واخي انسجام ولسه نشوف طلاسم مدام الوعيلة واتفرج يا سلام لم وافهمها يا سلام
واحد بقى لتموين كان مطرح طه حسين واحد بقى لتموين كان مطرح طه حسين وكمان مرضيش بالمطرح تفتكر يروح على فين واحد بقى لتموين كان مطرح طه حسين واحد بقى لتموين كان مطرح طه حسين وكمان مرضيش بالمطرح تفتكر يروح على فين كان قال في الجامعة مدير على درجة نص وزير كان قال في الجامعة مدير على درجة نص وزير أثبت في القرع مواهب أكبر من سنه كتير أثبت في القرع مواهب أكبر من سنه كتير ولأن الشلية مواهبها مالي شوية ولأن الشلية مواهبها ما هي شوية اعتبر صاحبنا هدية للأوساط القرعية اعتبر صاحبنا هدية للأوساط القرعية هلا بيلا وشيلة ويلا نفعوا البقال اسم الله هلا بيلا وشيلة ويلا نفعوا البقال اسم الله على مجلس أنس الشيلة بقى رئيس فرقة كبير واحد بقى التمويل تفتكروا ده يطلع مين الحوار
عندك يا سلام فرج يا سلام سلطان السلطانية حكم بلاد نياب عندك يا سلام فرج يا سلام سلطان السلطانية حكم بلاد نياب قرب فيها الملايين حل فيها الخراب بشش وعيني عينك وأيام بالكلام حرم فيها الحلال حل فيها الحرام بشش وعيني عينك وأيام بالكلام وبالكلام ورحلة والذمة ألف عبد ويتفرج يا سلام لم على الخشة يا سلام
دوار دوار عيشة الفقير مرار دوار دوار دوار عيشة الفقير مرار نهار وليل وليل وداير جوه الدوار نهار وليل وليل وداير جوه الدوار دوار دوار دوار عيشة الفقير مرار دوار دوار دوار عيشة الفقير مرار نهار وليل وليل وداير جوه الدوار نهار وليل وليل وداير جوه الدوار أرزاق الناس سرينا وكلاب الغاب خضار أرزاق الناس هين وكلام الغرب ضار وحمول الناس تقيلة من غرفة الانتظار حمول الناس تقيلة من غرفة الانتظار والجيش بالعيش بيحلم والحلم لقمة دار والجيش بالعيش بيحلم والحلم لقمة دار إن كان سلام تنور ويشعشع النهار والدنيا تبقى غالية والبور يفور عمار إن كان سلام تنور ويشعشع النهار والدنيا تبقى دنيا والبور يفور عمار إذا هذا كله يجرى ومن غير انتظار إذا هذا كله يجرى ومن غير انتظار احزق شحاتة نكتة فيسميها الحوار احزق شحاتة نكتة فيسميها الحوار حوار حوار حوار ونخش في الدوار حوار حوار حوار ونخش في الدوار من أول المدار دوار دوار دوار دوار دوار دوار دوار دوار دوار
أيها المواطنون مجلس الأنس الكريم في بداية الاحتفال أشكر الأخ إبراهيم النهاردة جبتكم للمناقشة في الإطار تسمعوني وأقول لكم هكذا يبقى الحوار بس قبل الاحتدام خلوا بالكوا صحصحوا حد أثناء الكلام يتنقل من مطرحه كل عام وانتم بخير النهارده في بلدنا أي واحد عنده حق يبدي رأيه في أي حاجة الا في السياسه لا احنا اه ديمقراطيه بس في حدود الحدود تيجي شله ماركسيه او مزايد او حقود كل عام وانتم بخير في كلام عن مشكلات هما مالهم بالبلد حد جاع او حد مات كل مولود ولد فيه تفاوت في المعايش اي بس الحقد عيب والمثل بيقول يا غايش كل هدمة وليها جيب كل عام وانتم بخير أما شغل التنظيمات واللي دايرين يلطموا يبعتوا لي وفد منهم ما اقتنعش هحرمه واحنا برضك عيلة واحدة والرغيف هنقسمه يجي واحد مش فاهم لي يعني ايه هنقسمه كل عام وانتم بخير تمشوا أحسن من سكات على الحوار المستقيم احنا برضك فلاحين نعرف العيب من قديم واحنا مجتمع سلام والسلام يعني السرور والتسامح والزهور والمحبة والعطور والمباني والأغاني والأماني بالبخور والمباهج في القصور والقناعة في الكفور واحترام الأغنياء زي شارات المرور والكبير يفضل كبير مهما يغلط أو يجور والصغير مش ضروري إنه يكبر أو يصور والجعان يبوس إيديه لو يبات من غير فطور ليه؟ لأن الشكوى عيب والنجوم غير الجذور هكذا نبني السلام والسرور على الناس يدور أيها المواطنون مجلس الأنس الكريم في نهاية الاحتفال أشكر الأخ إبراهيم ماشي.
زليخة وجوزيف شوف عندك يا سلام لك والفرج يا سلام زليخة شغل كرتك وجوزك فنجان شوف عندك يا سلام لك والفرج يا سلام زليخة شغل كرتك وجوزك فنجان تروت ويروت ما همك فيش عيب والكلام فلسفة عزيزة ولا جوز حرام بيرد ويراودها ما فيش عيب والكلام فلسفة عزيزة ولا جوز حرام ولا العزيز مغير أو رافض بيروت ولا يا سلام لا عنقوزة يا سلام قابلته يا عزيز قابلته في باريس قابلته يا عزيز قابلته في باريس يهودي واسمه جوزي ناعم قوي ولذيذ هويته يا عزيز قابلته يا عزيز قابلته في باريس قابلته يا عزيز قابلته في باريس يهودي واسمه جوزيف طيب قوي ولذيذ هويته يا عزيز عيونه كالغزال وريقه كالزلال عيونه كالغزال وريقه كالزلال وراش السيف هلال تبع حرب المعيز لغيته يا عزيز عيونه كالغزال وريقه كالزلال عيونه كالغزال وريقه كالزلال ورشق سيف هلال حرب المعين لغيته يا عزيز وعدني بمليارين في ظرف رقصتين وعدني بمليارين في ظرف رقصتين هلاقي زيه فين طلعنا من جليز وافقته يا عزيز وعدني بمليارين في ظرف رقصتين وعدني بمليارين في ظرف رقصتين هلاقي زيه فين طلعنا من جريز وافقته يا عزيز رقصنا يا عزيز واسمع يا عزيز رقصنا يا عزيز واسمع يا عزيز وصحلي اللذيذ فاتح عبد العزيز غمسته يا عزيز ورقصنا يا عزيز واسمع يا عزيز رقصنا يا عزيز واسمع يا عزيز وصحلي اللذيذ فاتح عبد العزيز غمسته يا عزيز فهمني الواد اوام خلع من دون كلام فهمني الواد اوام خلع من دون كلام دخل جوزيف ونام وصبحنا في برجليز وصرفنا يا عزيز رقصنا وراسنا
يا عزيز واسمع يا عزيز ورقصنا يا عزيز واسمع يا عزيز وصلي للذين فاجر عبد العزيز غمسته يا عزيز ورقصنا يا عزيز واسمع يا عزيز ورقصنا يا عزيز ويصلح يا عزيز ويصلي للذيذ فاجر عبد العزيز غمزته يا عزيز فهمت الواد قوام خلع من دول كلام فهمت الواد قوام خلع من دول كلام دخل جوزك ونام وصبحنا في جنيز وصرفنا يا عزيز عشانك يا عزيز انا ويا المعين عشانك يا عزيز انا ويا المعين تطر صهيونية طالعنا وانجليز بحبك يا عزيز ورقصنا يا عزيز ويصلح يا عزيز رقصنا يا عزيز ويصلح يا عزيز ويصلي للذيذ فاجر عبد العزيز غمزته يا عزيز رقصنا يا عزيز ويصلح يا عزيز رقصنا يا عزيز ويصلح يا عزيز ويصلي للذيذ فاجر عبد العزيز غمزته يا عزيز فهمني الواد اوام خلع منه الكلام فهمني الواد اوام خلع منه الكلام دخل جوزك ونام وصبحنا في مركنيس وصرفنا يا عزيز عشانك يا عزيز انا ويا المعيز عشانك يا عزيز انا ويا المعيز خطر صهيونية طلعنا وانجليز بحبك يا عزيز وعزك يا عزيز بحبك يا عزيز سيما
فرد يا سلام
حكاك لكن في المخام مخرج الروايح مسافر السكان صواريعية من توليف المنام من مخرج الروايح مسافر الزكام عن الصواريعية من توليف المدام والفيلم لك خاطرك واخد مليون وسام واتفرج يا سلام لمع السيما يا سلام الناس ملهية وساكتة والصالة بتشغي عيون والفيلم مطلع ريحة والناس مش لاقية ليمون الناس ملهية وساكتة والصالة بتشغي عيون يا خسارة الفيلم مطلع ريحة والناس مش لاقية ليمون عين فرحان بشبابه ومغرق شعره صابون مشكلته ما بيخلفش ومراته كمان بتكون عين عين فرحان بشبابه ومغرق شعره صابون مشكلته ما بيخلفش ومراته كمان بتخون ودلال بتموت تعطيه وعطية مهوش مضمون هانت في سبيلك الدش ملوش تاج مأمون وده قلبي تموت في عطية وعطية مهوش مضمون لابت في زبيلة الدشة أخت الأستاذ مأمون قسطنطينة اللهوة اللي مرافقة المأذون اللي مرات أم هدارة أخت محمد سعدون قسطنطي مريكة اللبوة اللي مرافقة المأذون اللي مرات أم هدارة أخت محمد سعدون اللي معلق نبوية بنت الأستاذ مأمون اللي معلق نبوية بنت الأستاذ مأمون الفيلم متعقد خالص جايب له شجع مجنون دبخناها بخمارة وشالوها عالبيت معبود البطلة هتشرب نجدة مبروك وصل المأذون مبروك وصل المأذون مبروك وصل المأذون عنتر وعبلة
عندك يا سلام لما اتفرج يا سلام عندك باريش يا وردي فايز مفيش كلام عندك يا سلام لما اتفرج يا سلام عندك باريش يا وردي فايز مفيش كلام جيت تمشي الضرايب ودولة والنظام الشطة سمسونايت والمباعث الجامي في الجيش الضرايب والدولة والنظام بالشرطة السمسونايت والمباعث الجام والألعاب المضاربة ويراهن بالمدام ويتفرج يا سلام لما عنبر يا سلام
سري الجمارك والإدارة يا عبلة يا حتة حمارة سري الجمارك والإدارة يا عبلة يا حتة حمارة عن لعبة التهريب وعني يا بنت مالك العمارة عن لعبة التهريب وعني يا بنت مالك العمارة صاحبت فيكي قلبي فارس وجبتهم بك المغارة صاحبت فيكي قلبي فارس وجبتهم بك المغارة عملت فيها نص فيلا ولبست بربع الطهارة اه شمسي عدوا في اندبوي ابو الشوارب مستعارة عشان سعدوا في النموي ابو الشوارب مستعارة يا هبلة يا ام دماغ رومانسي يا مأخراني بالتجارة يا أستر الحريم تباها يا نحسي يا أكبر شرارة يا أستر الحريم تباها يا نحسي يا أكبر شرارة دفعت فيك دم قلبي وطلعت بيع بالخسارة وطلعت بيع بالخسارة وطلعت بيع بالخسارة
وعندك يا سلام لما واتفرج يا سلام على عبلة بنت مالك عمارة السلام شوف عندك يا سلام لما واتفرج يا سلام على عبلة بنت مالك عمارة السلام دلوعة النوادي اللي اتفضلت مدام ديوبة في المدارس مهلوبة في الغرام دلوعة النوادي اللي اتفضلت مدام خيوبة في المدارس مهلوبة في الغرام ده شاف السم يا ناس ده شفت مساع جنبي اتفرج يا سلام انا العبلة يا سلام
ودي يا حبيبي يا قلبي يا لئيم عشان وقت شواربك طير من الحليب عبودي يا حبيبي يا قلبي يا لئيم عشان وقت شواربك طير من الحليب واموت اسمع خلده وادوب طعم حليب واموت اسمع زايده وادوب طعم حليب واشم في المخده وانام فوق النسيم واشم في المخده وانام فوق النسيم واكلم مامي عنك وخلف المراعي وباب الحج مالك مبارك يا غشيم واكلم مامي عنك وخالته ابراهيم وباب الحج مالك مبارك يا غشيم بحبك يا مغفل واروح فيك الجحيم بحبك يا مغفل واروح فيك الجحيم ولو عن طريق والدم حياكل بالقديم ولو عن طريق والدم حياكل بالقديم ده حياكل بالقديم ده حياكل بالقديم جايزة نوبل
عندك يا سلام لما اتفرج يا سلام واطي تحت عالي شد اللحاف ونام عندك يا سلام لما اتفرج يا سلام واطي تحت عالي شد اللحاف ونام وخارج من بدرة وسميها سلام في القرن جرايد كريم معرفش كلام وبارد المخاطرة وسميها سلام وفي قار الجرايد تاريخ معرفش كام من يوم يا ضناء يا رجال في الكلام ويتفرج يا سلام على الشرب يا سلام
لما محالي نجيب نياده خزيجة لوبن هات يعني ملاحم بيجي تاخد جايزة نوبل تبقى المديانة يعني الدنيا ماشية بتحلف بالمنظار تبقى الثانية 12 ساعة يبقى اليوم ليل والنهار يبقى القاتل شخص ضحية والقلب والمقتول مجرم جبار شفتوا ازاي اما صحيح الطب بتقدم واحنا ما وصلتناش اخبار لما محالي نجيب نياده خزيجة لوبن هات يعني مناحم بيدي ياخد جايزة نوبل تبقى النودية يعني الدنيا ماشية بتحلف بالمنظار يبقى القاتل شخص ضحية والقلب والمقتول مجرم جبار شفتوا ازاي اما صحيح الطب بتقدم واحنا ما وصلتناش اخبار
ايوه يا لجنة لوبن بيه قاعدة ازاي بتلجني ايه ايوه يا لجنة لوبن بيه قاعدة ازاي بتلجني ايه انا مش فاهم حاجة صراحة لما القاتل ياخد جايزة ايه ده من دون تلبيس واباحة يبقى يا اما اللجنة دي بيضاء او لا مؤاخذة رئيسها حمار يبقى يا لجنة عراكوسة لجنة وجتوسة الحوسة يبقى يا لجنة عراكوسة لجنة وجتوسة الحوسة يبقى في هذا الزمن المايل ياما هتجرى علينا هواي يبقى في هذا الزمن المايل ياما هتجرى علينا واي تبقى اللقمة بدل الكلمة والكاتب يمسك من شهر يبقى الراعي يعني الشاعر يسكن شقة في بيت في قصيدة يكتب كل ياكل أشعار انت
شوف عندك يا سلام لما واتفرج يا سلام عالمدعو ده ما يساوي وزير الامنعان شوف عندك يا سلام لما واتفرج يا سلام عالمدعو ده ما يساوي وزير الامنعان في الفصل الانتخابي من مسرح السلام سارق في البلطجية وهكذا القدام في الفصل الانتخابي من مسرح السلام سالم بالبلطجية وهكذا القدام عشان ضمن عبوره من دايرة انتقام واتفرج يا سلام على عيسى ويا سلام
اللي يسوي بيه العيساوي بيه اللي يسوي بيه العيساوي بيه حقب بالبكسات العيساوي بيه اللي حبس خمال العيساوي بيه خلت الأمنات العيساوي بيه والمحتالات العيساوي بيه
بشرول جميل حساسة اللي يسوي به رمز الماسة بشرول جميل حساسة اللي يسوي به رمز الماسة سبحان الله من أنفاسة حكى بالبقضية مشضى عليه اللي يسوي به العيساوي بيه اللي يسوي به العيساوي بيه صحب البكسات العيساوي بيه إلى حبسة كمان العيساوي بيه ملك اللبنات العيساوي بيه والمحتالات العيساوي بيه
بشرى لجميع الهباسة اللي يسوي رمز الطباشة بشرى لجميع الهباسة اللي يسوي رمز الطباشة سبحان الله من أنباسة بقى كل الإبد لحبت إيديه لعسوي بيه العيساوي بيه لعسوي بيه العيساوي بيه سقط البكستان العيساوي بيه ولا حط سكنان العيساوي بيه من كل بنات العيساوي بيه ولا محتالات العيساوي بيه
من أجل ضمان الحرية لجميع تجار القطنية من أجل ضمان الحرية لجميع تجار القطنية اللي يسوي به مية المية هيخلي القرش بربع جنيه اللي يسوي به العيساوي بيه انتخبوني العيساوي بيه خلي بحكري العيساوي بيه خلي يحيى امين العيسوي بيه ابن ام امين العيساوي بيه العيساوي بيه العيساوي بيه العيساوي بيه السلام
وعندك يا سلام لما اتفرج يا سلام أسدية مسرحية على كاتو السلام شوف عندك يا سلام لما اتفرج يا سلام حزبية مسرحية على كاتو السلام سلام كلام أذان وعليكم السلام مع العالم غلابة عايزين الكلام سلام كلام امان وعليكم السلام على الغلام عايزين الكلام والحالة طيبة يا سادة يا كرام واتفرج يا سلام ده مع المسرح يا سلام
سلمى يا سلامة والبريدة رجعت بسلامة سلمى يا سلامة اه يا سلمى يا سلامة سلمى يا سلامة والبريدة رجعت بسلامة سلمى يا سلامة اه يا سلمى يا سلامة
مصرية ومن نار شبرا من تحت نفقها ومجاريها لو كانوا ما حرقوش الأجرة كانت هتنور لياليها مصرية ومن نار شبرا من تحت نفقها ومجاريها لو كانوا ما حرقوش الأجرة كانت هتنور لياليها في الغنوة المدهونة شفايف غرقانة وسايحة بلاويها زي الدرويش اللي حيلتنا سرقوه وباعوه بيع ندامة يا سلمى يا سلامة كوكاكولا جد السلامة سلمى يا سلامة سلامة اه يا سلمى يا سلامة سلمى يا سلامة كوكا كولا جت بسلامة سلمى يا سلامة اه يا سلمى يا سلامة
نشروا الإعلان ملو الجرنان جوا البراويل الذهبية والتلفزيون بالصوت واللون كوكاكولا هي الأصلية نشروا الإعلان ملو الجرنان جوا البراويز الذهبية والتلفزيون بالصوت واللون كوكاكولا هي الأصلية اشرب يا خفيف بطل تخريف بلاطيز التربة الوطنية اشرب يا خفيف بطل تخريف بلاطيز التربة الوطنية كوكاكولا تسوق وتروق ضد الأفكار الهدامة سلمى سلامة تريدينا ورفرف يا حمامة سلمى سلامة على مصر مصر التانية أم علامة سلمى سلامة تريدينا ورفرف يا حمامة سلمى سلامة على مصر التانية أم علامة
ولا لو حملة وبكرية غصبنا عن عيني اللي باعوها لا تغيرنا ولا هونا ولا تنسى لسنا وضروها ولا لو حملة وبكرية غصبنا عن عيني اللي باعوها لا تغيرنا ولا هونا ولا تنسى لسنا وضروها تحت المواويل من فين النيل تحت المواويل من فين النيل بتخلي ولادها يغنون تسرح بلاوينا بحواريل على نغمة بكرة الرسامة سلمى سلمى تولدوا الأم سلامة سلمى يا سلامة تولدوا الأم سلامة سلمى يا سلامة تولدوا الأم سلامة سلمى يا سلامة تولدوا الأم سلامة
عطشان يا صبايا وانا عاشق عالسبيل عطشان والمية في بلدي على عكس ما يجري النيل عطشان يا صبايا وانا عاشق عالسبيل عطشان والمية في بلدي على عكس ما يجري النيل والنخل العارم طافي والجذع الواطي ذليل النخل العارم طافي والجذع الواطي ذليل والريح العاكس كابس والريح العاطي بخيل الريح العاكس كابس والريح العاطي بخيل اسم تعكر لونها من هم الناس يا خليل الاسم تعكر لونها من هم الناس يا خليل عطشان والنيل في بلدنا والزرع اخضر وجميل عطشان والنيل في بلدنا والزرع اخضر وجميل وانا كنت امبارح خالي واليوم ده صبحت عليل انا كنت امبارح خالي واليوم ده صبحت عليل عطشان ودواء يا حبيبي مسكين العيش دليل عطشان ودواء يا حبيبي مسكين العيش دليل ودليل الحب عمايل ودليل الحب قليل ودليل الحب عمايل تضرب في القلب جناين تبكي فيها الزلاليل عشاق يا حمام الغية ولا فيش قدامنا بديل عشاق يا حمام الغية ولا فيش قدامنا بديل سكة ومقصودة علينا يطويها جيل ورا جيل سكة ومحسوب علينا نطويها جيل ورا جيل الشوق نفرد خطوينا بالليل تدوي الأناديل الشوق نفرد خطوينا بالليل تدوي الأناديل حوالينا اللو حبابة بمعانا العقل ده ليه والشمس بتصب صبابة والمنبع ده نهر النيل حوالينا قلوب حبابة بمعانا العقل ده ليه والشمس تصب صبابة والمنبع نهر النيل واللام علينا يلوموا ملهمش علينا سبيل ما هو شوط العشق بنام والشوق الورد أصيل ما هو شوط العشق بنام بنام والشوق الورد أصيل ودوني على السبيل ودوني على السبيل ودوني على السبيل
مش كنا بنبكي